كانت بسبب الخطية اللي موضوع عليه وهو يكره جدا جدا جدا الخطية لدرجة انه قال عنه في اشعياء رجل اوجاع ومختبر الحزن مختبر الحزن يعني ايه مجربه كويس وابتدى المسيح زي ما لوقا برضك يدينا فكرة أخرى ويقول إن عرقه ابتدى يتسبب كقطرات الإيه؟ الدم من شدة الجهاد والصراع والانفعال حصل احتقان في كل جسم المسيح حتى إن الشعيرات الدموية اللي بتغذي الغدد العرقية تفجرت فنزل دم مع العرق بيسموها حالة هيماتودروزيس لما الدم ينزف مع عرق الانسان ويقول الكتاب انه خر على وجهه نحو الارض يعني حط وشه فين في الارض التصق بالتراب ذلك التراب الذي يعود اليه الانسان وتلك الارض التي جاء المسيح ليفتدي كل من عليها في اتضاع وفي الم وقع على الارض خر صريع وكانت العبارة الجميلة اللي بينادي بيها أبوه يا أبتاه هي في ترجمتها الأصلي يابا بالظبط زي بتوع الصعيد كده ما الابن ينادي أبوه يقول له إيه يابا يابا فابتدى يتكلم في حديث مع هذا الآب سر خلاص البشرية كله في ذلك الحديث بين شخص السيد المسيح وبين أبيه يقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك وفي عرقه الذي يتسبب كقطرات الدم يقول لنا لوقا وعلمنا لوقا أن ظهر له ملاك ليقويه يقويه يعني مش بيديله قوة لأن هو صاحب القوة لكن يقويه بالظبط زي ما احنا بنعمل في أسبوع الآلام ونقول له لك القوة والمجد والإيه؟ والبركة. إحنا مش بنقوي المسيح لما بنقول له لك القوة إحنا مش بنديله قوة، لكن إحنا بنعترف إن القوة بتاعتك، إن المجد بتاعك، إن البركة بتاعتك، حتى لو أنت ظاهر بمظهر الضعف، لكن أنت قوي. القوة ليك. قد يظن الإنسان ان المسيح كان يريد ان يستعفي من هذه الكأس عايز يهرب منها او عايز الاب يعني يقول له سيبك منها بقى وعديها كده ازاي اذا كان هو جه مخصوص لهذه الايه الكأس المسيح ما كانش عايز يهرب منها اطلاقا لكن لازم تفهموا ان الموت بالنسبة للمسيح كان هو المعجزة مش القيامة كون ان المسيح يموت دي المعجزة ليه لان هو الحياة لان هو الاله والموت بسبب الخطية الموت ده حكم بسبب الخطية فكيف يقبل الاله حكم الموت فيه وهو البار والقدوس كيف يقبل الخطية فيه القيامة ما كانتش بالنسبة للمسيح معجزة لأن هي دي طبيعته أنا هو القيامة والإيه؟ والحياة، لكن الموت كيف أن الله يموت ويقبل الموت الذي هو نتيجة خطية هي دي المعجزة، هي دي اللي ما بيقبلهاش العقل. عشان كده حتى الأديان التانية ما تقدرش تقول إن المسيح مات. ما تقدرش تعترف بموت المسيح. كان خضوعه التام لمشيئة الآب ده هو جه مخصوص من اجل تلك اللحظه اذ كانت خطيئه الانسان ان الانسان عجز انه يصنع مشيئه الاب فجه المسيح مخصوص علشان ايه يصنع مشيئه الاب ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ايه طب ومين يقدر يصنع مشيئه الله بيرفكت 100% مين اللي يقدر يصنع هذه المشيئه القديسين ما يقدروش حتى لو تمادوا لكن ما يقدروش يوصلوا مية في المية الملائكة برضك ما يقدروش يوصلوا مية في المية محدش يقدر يصنع مشيئة الآب إلا الابن لأن الآب والابن إيه؟ واحد. هو الوحيد اللي كان يقدر يصنع هذه المشيئة. المسيح يقول له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك. وكأن المسيح بيدينا تعليم وانفتاح على معنى الصلاة الحقيقي. إن الصلاة خدوا بالكم مش إن أنا أحط رغباتي وطلباتي أمام الله. الصلاة مش إن أنا أحط رغباتي واحتياجاتي قدام ربنا. لكن الصلاة الحقيقية هي إني أخضع إرادتي لمشيئة الله. لو أنا عايز أعرف إيه معنى الصلاة الحقيقي؟ الصلاة هو أنا أقول له لتكن مشيئتك. أخضع إرادتي وأخضع ذاتي للي أنت عايزه يا رب كل اللي أنت بتقوله هو اللي ماشي. وكان المسيح وحيد في الصلاة بتاعته بينه وبين الآب تلاميذ سايبينه ونايمين ويروح مرات كتيرة يصحيهم ويرجع ثلاث مرات لكن في كل مرة يقول كانت أعينهم إيه ثقيلة كأن الآية اللي قالها النبي في العهد القديم من المعزيين انتظرت رقة فلم أجد كان المسيح يتمنى من تلاميذه ان هم يقفوا معاه في الايه في الساعة دهية يفرحوه ان حد يقدر جهاده ويقدر تعبه لكن ما لقاش حد من المعزيين انتظرت رقة كلمة رقيقة كده تفرحني فلم أجد كلمة يمكن مازال ربنا بيكررها كتير ربنا منتظر رقة من حد فينا ولا حد فينا راضي يدي لربنا كلمة رقيقة تفرحه وتريحه كلنا حتى لما بنكلمه عايزين عايزين عايزين لكن مين اللي يقعد معاه كده يديله كلمة رقيقة يفرح قلبه بيها الحقيقة عشان تعرفوا ان المسيح ما كانش بيهرب من الكأس وان الكلمة اللي قالها ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس ما كانش هروب تعالوا نقرا مع بعض في رسالة العبرانيين اصحاح خمسة بولس الرسول يقول لنا معنى خطير جدا عبرانيين خمسة عدد سبعة عبرانيين خمسة عدد سبعة يقول الذي في أيام جسده جسده يعني تجسده إذ قدم بصراخ بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت قدم إيه بصراخ ودموع تضرعات وطلبات للقادر أن يخلصه من الموت طب حصل إيه وسمع له من اجل تقواه سمع له من اجل ايه تقواه مش كانت الطلبات والصرخات اللي قدمت ان تعبر هذه الكاس اذا الكاس عبرت فعلا وسمع له من اجل تقواه يبقى هي الكاس اللي كان عايزها تعبر وتقبل ويرتضي بها الاب هي كأس الخلاص العمل اللي بيقدمه من الايه من اجل البشرية كان بيطلب من اجل قبول هذه الكأس وعبور هذه الكأس عشان كده ارتضى الاب بالعمل اللي عمله الابن وسلمه صك القيامة كان اعلان رضاء الاب بالعمل اللي عمله الابن انه اقام الايه الابن بالرغم ان الابن قادر ان يقام من ذاته ان يقوم من ذاته لكن تبص تلاقوا في سفر اعمال الرسل كل الرسل يقولوا التعبير ده واقامه ايه الله الله طب هو المسيح ما كانش قادر يقوم من ذاته كان قادر لكن كان لازم الاب يقيمه كاعلان عن سرور ورضاء الاب بالعمل اللي اتمه الايه الابن عشان كده في استخدام التعبيرات كانت تعبيرات جميلة جدا برغم ان الاب والابن واحد لكن عشان نفهم ان الاب ارتضى باللي عمله الابن من اجل البشرية وان هذا العمل يختص بينا احنا يقول سمع له من اجل تقواه يعني استجيب لي وعبرت الكأس فعلا يرجع مرة للتلاميذ ومرتين وثلاث مرات كل مرة يصحيهم يقعدوا يدعكوا في عينيهم كده ويبصوا له شوية ويسمعوا كلمة وإيه ويناموا آخ كم فات على البشرية وقد إيه إحنا خسرنا بسبب نوم التلاميذ إن إحنا ما عرفناش أسرار جثيماني يا دوبك أخدنا شوية لمحات بسيطة بالحاجات اللي لحقوا يلحقوها هم بيفركوا عينيهم لكن لو دول كانوا صحيين كانوا كتبوا لينا بالظبط ايه اللي دار بين الاب والابن في جاسماني فاتنا كتير قوي ضعم البشرية بسبب النوم حاجات كتيرة جدا زي ما ضاع من البشرية المجد اللي شافوه على جبل التجلي بردك لأنهم كانوا نايمين وما صحيوش إلا في آخر منظر التجلي فاتهم حاجات كتيرة وفاتنا إحنا كبشرية حاجات كتيرة بردك بسبب نوم الثلاثة بطرس ويوحنا ويعقوب فات على البشرية سر آلام جسيماني محدش قدر يكتب كتير ما كتبوش غير حاجات بسيطة قوي العجيبة ان كلهم كانوا نايمين الا واحد بس كان صاحي مين اللي كان صاحي يهوذا العجيبة ان التلاميذ كلها نامت وهي مع المسيح في جسيماني بينما الوحيد اللي فضل صاحي يهوذا كان يطلب فرصة لتسليمه ووقت يقدر يسلمه فيه وعجيب أمر العالم تلاقوا الناس الأشرار والخطية تزداد بالليل الليل ده مرتع السكارى والشهوانيين والزناة حتى يغنوا يقولوا اه يا ليل يعني لان هم الشر يزداد بالليل الوحيد اللي كان سهران بالليل كان يهوذا في شره يعاتبهم المسيح اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده ساعة واحدة بس ده لو كان طلب أمر عظيم إنه يموتوا معاه أو يشاركوه في آلامه كنا قلنا ممكن ده صعب لكن ده كان كله طلبه بسيط افضلوا معايا ساعة واحدة بس ساعة زمن واحدة استلموا أسرار آلامي سجلوا للبشرية ما بيني وما بين الآب مش قادرين قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف التمس لهم العذر لكن في نفس الوقت نفس الوقت فاتهم المعنى الخطير اللي اتكلمنا عنه وبعدين في آخر مرة قال لهم اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة آخر كلمة وجهها السيد المسيح للتلاميذ اسهروا صلوا استعدوا للتجارب والألم وآخر كلمة وجهها للبشرية من خلال التلاميذ وللكنيسة اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة هم كانوا مساكين أعينهم ثقيلة من النوم ليه لأن في اليوم ده راحوا اشتغلوا فيه وجهزوا حاجات الفصح وبعدين المسيح قعد معاهم على العشاء واحزنهم بان في حد هيسلمه وبعد شويه قعد يكلمهم اربع اصحاحات بتوع البراكليت وبعدين فوجئ بطرس بيقول له ان ان انت هتنكرني دماغهم بقت قد كده من كتر الايه؟ كلام زي ما احنا بيحصل معانا دماغنا تبقى قد كده من كتر ما بنسمع فبنبتدي نفوت والعجيبه انه ثلاث مرات يدخل في ذلك الصراع على مثال الثلاث مرات بتوع التجربة على الايه على الجبل ان في افكار كتيرة كان الشيطان ممكن يحطها انت هتعمل ايه الناس دي ما تستحقش اهو في واحد بيخونك التانيين متلقحين نايمين ولا حد منهم عايز ايه يسهر والتانيين هيسلموك اللي انت فتحت لهم عينيهم واللي شتتهم مرضاهم هيسحبوك ويعملوا محدش يستحق ايه اللي انت بتعمله عشان كده هو كان لسه قايل لهم رئيس هذا العالم آتي وليس له في ايه شيء لكن لكي يعلم ان العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل بعدين قال لهم ابن الانسان يسلم لايدي الخطاه انه حس وشاف بعدين قال لهم هو ذا الذي يسلمني قد اقبل ناموا الان وايه واستريحوا خلاص صحيانكم ما منوش ايه فايده هو ذا الذي يسلمني قد اقبل وهنا يورينا قد ايه ان المسيح كان شايف كل خطوه بخطوه ما سيحدث ليه لم تكن الالام مستغربه على المسيح كانه لا يعرف نوعها او وقتها ولكن كل شيء كان مكشوف قدامه وهنا المسيح بيسلمنا سر جسيماني في الالم الالم قبل جسيماني كان شيء معاناه وعذاب لكن بعد جسيماني بقى مجد كان قبل جسيماني عقاب, عقاب ملوش رجاء زي الخطية ملهاش شفاء لكن الألم في جاسماني اللي جازه المسيح في جاسماني بقاله مفهوم آخر حلو جدا تلك الصلاة التألمية اللي المسيح جازها يمكن في أنواع كتيرة من أنواع الصلوات في صلاة الإنسان بيصليها صلاة التوبة بيحط فيها دموع توبته أو صلاة المزامير والتسبيح بيسبح ربنا أو صلاة المناجاة ترديد اسم الله أو صلاة الرثاء زي مراهي أرمية أو صلاة رحيل اللي بتبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لكن أخطر أنواع الصلوات هي الصلاة التألمية اللي جازها المسيح في جثيماني ما كانش من أجل ذاته لكن كان من أجل العالم كانت الايدين الحبيبة الممدودة ليه بالكاس هي اللي شجعته انه يشرب هذه الكاس ان ايدين ابوه ابا يا ابتاه هي اللي ممدولة لي بالكاس عشان كده شربها الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها كان فرحان جدا وهو بيشربها كان صلاة الصراع على مستوى الموت نفسي حزينة جدا حتى الموت لكيما يعطي الانسان الغلبه على الموت اوعوا تفتكروا ان المسيح في جسيماني كان بيصلي من اجل ان يعفى من الالام او من الصلب او من ضريبه القبر والدفن لان المسيح صلى في جسيماني وتالم وصلب وقبر لكنه قام عشان كده المسيح في جسيماني ما اخدش اعفاء من الصليب ولكن خد حاجه حلوه قوي اخد في جسيماني صك القيامه خد من الاب صك القيامه سمع له من اجل ايه تقواه ما طلبش الاعفاء من الصليب لكن طلب صك القيامه عشان كده اوعوا تفتكروا ان المسيح كان عايز يهرب من الام جثيماني احنا لسه قايلينها زي ما احنا بنقول له لك القوة والمجد مش بيديله قوة لكن بيعترف ان القوة دي بتاعته ان المجد ده بتاعه ان البركة دي ايه بتاعته لكن انا لما بقول له لك القوة انا ما اقدرش ادي المسيح قوة انا هو فيا قوة عشان اديله قوة لكن اعتراف بقوته حتى بالرغم ان هو في مظهر الايه الضعف تكمل في متى 26 عدد 47 وفيما هو يتكلم إذ يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلة الذي أقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوه وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من إثنة عشر جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب أنه كذا ينبغي أن تكون أن يكون كان الوقت ده حوالي الساعة 12 بالليل منتصف الليل جه يهوذا ومعاه كل الجمع اللي معاه كان أول واحد يظهر في هذا الجمع والعجيبة إنه يكون أول واحد يظهر هو التلميذ التلميذ اللي لسه من ساعتين فقط كان بياكل ايه معاه كان معاه جنود رؤساء الكهنة جنود الهيكل لان كان عندهم حامية لتنظيم الهيكل وفي نفس الوقت كانوا طلبوا من بيلاطس فرقة من الجيش بتاعته عشان كده جم بسيوف وعصي جم مسلحين وكأنهم هيقبضوا على شخص مناهض ثورجي هيقاوم زي ما بتشوفوا بتوع الأمن المركزي معاهم عصيان عشان تنظيم الأمن وكده كان يهوذا بينتهز فرصة هادئة لتسليمه وهيبدو حاجة لطيفة دلوقتي حصلت إن يهوذا في الأول خد الجند ورؤساء الكهنة والزحمة اللي معاه دي وراحوا على علية مرقص في الأول لما ساب المسيح فين بيعمل العشاء بتاعه راحوا ما لقوهوش فكان عارف ان هو اكيد هيروح فين البستاني فخد الجماعة دي كلها وراح بيها على ايه جسيماني اللي يخلينا نفهم كده قصة مرقص اللي حكاها عن نفسه ان لما كلهم هربوا بيقول مسكوا شاب والشاب ده كان لابس ازار على ايه على عريه فترك ال... الازار ومشي عريان مين الشاب ده كان مرقص طب ايه حكايه لابس ازار على عريه برغم ان الوقت ده ما كانش بقى حر قوي كان لسه في شهر ايه ابريل واللي حصل ان مرقص لما يهوذا خد الجيش معاه عشان يقبضوا على المسيح وخبط ادرك الموضوع فطلع يجري هو كان نايم لبس اي حاجه طلع يجري عشان يلحق يقول لمين المسيح ينبهه وهم لما راحوا البستاني لمحوا مرقص اللي كانوا لسه شايفينه فين في البيت فعشان كده ايه مسكوه فهو راح شايل لهم الازار وطلع ايه عريان وهو الوحيد اللي كتب القصة دي لأن هي اللي حصلت له فأخذ المجموعة دي وراح بيهم على بستان جسيماني واداهم علامة الذي أقبله هو هو امسكوه لأن كان في بعض الجند ما, ما يعرفوش شخص المسيح فاداهم علامة عشان ما يمسكوش أي حد اللي هسلم عليه وأقبله هو هو فعلا تقدم قال له السلام ليك يا سيد وتقدم وقبله لكن الحقيقة لما تلاحظوا في اليوناني كلمة قبله الأولانية وقبله الثانية مختلفة هو ادهم علامة الذي أقبله جت كلمة فيلين فيلين يعني أقبله قبلة عادية قبلة عادية يعني أبوسه مرة واحدة كده كان مصافحة لكن لما جه مع المسيح كلمة قبله بمعنى καταφιλεῖν καταφιλεῖν يعني قبلة حبيب حارة زي ما واحد بيحب واحد يبوسه كذا مرة ورا بعض كأنه بيقول له وحشتني يعني وحشتني ما انت كنت لسه معايا من ايه من ساعتين زي ما بيقولوا في الفم عسل وفي القلب ايه مرارة كان فمه يحمل للمسيح عسل ولكن في قلبه مرارة تجاه السيد والعجيبة انه سلمه وهو يتفرس في وجهه جاب جراءة منين ان هو بيبص في وش المسيح وبيسلمه ده بطرس ما تحملش نظرة المسيح بعد ما ايه وانكره لكن ده فضل مبحلق في المسيح يعني هي ده بيعيد ذهننا لقصة آدم اللي كان على علاقة حب مع الله وبعدين أسلم الله من حياته لما خان آدم الله بخطيئته فالمسيح بص له كده وقال له لماذا جئت يا صاحب افصح عن نفسك انت جاي ليه اذا كنت جاي كعدو طب ايه معنى القبلة اللي انت قبلتهاني واذا كنت جاي كصاحب وكحبيب ايه لازمة السيوف والعصي والناس دي كلها انت جاي ليه عايز ايه بالظبط حقيقة ان السؤال ده مازال يتردد على مر الزمن والاجيال كل واحد فينا كل واحد فينا بيجي الكنيسة كأن ربنا لو فات بينا دلوقتي واحد واحد كده ويسأله هذا السؤال لماذا جئت يا صاحب انت جاي ليه ايه هدفك من مجيئك وهو ما زال يدعوه صاحب لكن قبله في قصة لطيفة رمزية تقول ان عقرب كان عايز يعدي نهر ما قدرش ما يعرفش يعوم العقرب فمسك ضفدعة أو جه ناحية ضفدعة كده قال لها لو سمحتي خديني على ظهرك عديني النهر فقالت له أعديك بس ما تلدغنيش قال لها اه طبعا لاني لو لدغتك هغرق قالت له طيب فخدته على ظهرها وابتدت تعبر بيه النهر جه في نص النهر راح لدغها فبصت له كده قالت له انت مش قلت انك مش هتلدغني ده انت كده هتموت معايا قال لها اسف انها طبيعتي ما اقدرش اغيرها عشان كده دخل الشيطان مرة زمان في البستان في الجنة دخل كصاحب لآدم وفي مودة ابتدى يتكلم مع آدم وحواء وأظهر حب ومودة ناحية آدم وحواء لكن أسقط آدم وربطه بالخطية ثم سلمه للموت وللدينونة بعد هذا بالظبط زي ما عمل يهوذا مسك المسيح ربطه وسلمه للموت وللايه وللدينونة يقول الكتاب المقدس تعبير لطيف قوي سمعناه دلوقتي يقول وألقوا الأيادي عليه ألقوا الأيادي إيه عليه لما قال له لماذا جئت يا صاحب حينئذ تقدموا والقوا الأيادي على يسوع ومتى بيكتب إنجيله لمين لليهود الكلمة دي ما تفوتش عليهم كده ايه ألقوا الأيادي ألقوا الأيادي يعني ايه حطوا ايديهم على مين على المسيح عشان يعيد لذهن اليهود منظر الخروف او الذبيحة المقدمة وموضوع عليها الايه الأيادي ألقوا الأيادي عليه كأنه حملوه خطاياهم ارتضى هو بمشيئته أن يحمل خطايا العالم وهم حطوا وألقوا الأيادي عليه فألقوا الأيادي عليه ووضعوا عليه خطاياهم زي ما بيحطوا على الذبيحة بالظبط بتاعة العهد القديم لما شافوا التلاميذ كده يقول واحد من تلاميذه لما شاف الموضوع استل سيفه وراح ايه ضرب قطع اذن عبد رئيس الكهنه هي مرقص و ومتى ولوقا ما كتبوش اسم هذا لكن يوحنا ذكر الايه؟ الاسم ان كان هذا مين؟ بطرس. لوقا قال التلاميذ قالوا انا اضرب بالسيف لكن يوحنا قال بطرس ضرب على طول. حقيقه متى ومرقس ولوقا ما ذكروش اسم بطرس عشان الكلام ده كان قبل خراب ايه؟ اورشليم لما كتبوا الاناجيل بتاعتهم عشان ما يسببوش تعب لمين؟ لبطرس لكن يوحنا كتب انجيله متاخر فذكر اسم اسم بطرس بصراحة المسيح رفض السيف حقيقة زي ما نشوف ان التلاميذ وبطرس كان عنده استعداد فعلا انه يدافع عن المسيح وانه يموت من اجل المسيح بطرس لما قال للمسيح كده ما كانش بيضحك على المسيح لما قال له لو اضطررت ان انا احط حياتي عنك ما كانش بيضحك عليه ولا بيمثل عليه ده كان فعلا وفعلا في الاول ضرب وكان عنده استعداد انه يحارب كل الجمع ده هو كان عنده استعداد انه يضرب ويحارب حتى لو مات بطرس ما كانش جبان زي ما احنا بنتصور كان شجاع جدا وكان محب للمسيح جدا بس حصل موقف بص لقى المسيح بيقول له رد السيف الى ايه الى غمده وان المسيح بيقول له احنا مش كده وبيسلم نفسه للناس والناس بتقبض عليه الله ايه الحكايه انت هتستسلم بمنتهى سهوله كده للناس دي وتتجر وده مش مبدأك انك تضرب بالسيف ايه الموضوع ده احنا لو ما ضربناش بالسيف هنضيع كلنا هو كان فاكر انه مجرد ما هيضرب بالسيف المسيح بقى هيستغل قل- قوته وسلطانه وهيضرب الناس دي بالعمى زي ما عمل قبل كده إليشع او انه هيموت الناس دي وانه انه هيعمل فقال لك يلا نديها وهو هيكمل فلقى المسيح استعداده حاجة تاني خالص التلاميذ كلهم كان عندهم استعداد انا اضرب بالسيف لقوا المسيح يقول لهم لا انا مش اسلوب السيف نهائي فابتدوا لقوا ان الموضوع ان المسيح بيتقبض عليه وبيتهان وي وي فابتدوا كلهم يهربوا لا احنا ما نرضاش بدي نرضى ان احنا نموت واحنا بنحارب نرضى ان احنا نموت واحنا ماسكين ايه سيوف لكن بهذا المنظر لا لكن كان مبدا المسيح خدوا بالكم من الخطوره ان الديانه لا تفرض بالقوه ولكن الديانه تتطلب الدفاع عنها ليس بالقتل ولكن بالموت ايه الكلام ده ربنا ما بيفرضش نفسه بالقوه على ايه على حد ده مبدا بعكس الاديان التانيه اللي انتشرت بقوه الايه السيف لكن بيقول لنا ندافع عن الايمان بتاعنا مش بان احنا نقتل لكن بان احنا ايه نموت الدفاع عن الدين بتاعنا مش ان احنا نقتل غيرنا اللي بيحاربونا وبيهاجمونا لكن ان احنا نموت الدفاع ان احنا نستشهد وهو ده اللي حمى المسيحيه عكس الاديان الاخرى اللي حمت عن نفسها بالايه بالسيف وبالقتل لكن المسيحية برغم ان ما كانش ليها سيف لكن عاشت وازدهرت بالاستشهاد بالموت مش بالقتل مسك بطرس السيف وضرب قطع اذن مالخوس عبد رئيس الكهنة ويحدد انه قطع ودنه اليمين اشمعنى ودنه اليمين انا لو حد هيضربني كده هيجي يقطع ودني هيقطع ودني الايه؟ الشمال. الا اذا كان ضربني منين؟ من ورا يجيب ودني اليمين. اشمعنى الودن اليمين؟ اصل الودن اليمين دي لو تفتكروا كانت اللي بتثقب للعبد المطيع لايه؟ لسيده واللي محبه. لكن كان ملخص ده رمز للامه اليهوديه اللي رفضت انها تسمع لصوت سيدها وتبادله حبا بايه؟ بحب فضلت ماشيه على الودن الشمال ودن الشمال دي الودن اللي بتسمع الهواجس بتاعه الانسان ذاته بتاعه الانانيه بتاعه الاراء الشخصيه لكن مش مدربه على سماع صوت الله لكن اللطيف ان المسيح مد ايده وايه؟ شفاها له وظهر في موقف ضعف ولكنه ضعف اختياري قال لهم لو على القوة ده أنا أطلب 12 فرقة أنتوا 12 واحد أطلب 12 فرقة وكلمة فرقة لاجئون الفرقة الواحدة 6000 اللاجئون الواحد 6000 6000 في 12 يعني 72000 ملاك وزي ما سمعتوا قبل كده إن الملاك الواحد في أيام حصقي الملك قتل 185 عسكري من جيش شن- سنحاريب فكان قد إيه تبقى القوة لو المسيح عايزها لكن هو بيقدم نفسه بضعف اختياري لأنه جه من أجل هذه الساعة عشان كده نعرف إن المسيح ما كانش بيستعفي من كأس الموت إطلاقا لكن عاتب الجموع قال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي ايه لازمة كل ده هو انا سرقت منكم ايه كل يوم كنت أجلس معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني كل يوم كنت معاكم قاعد في الهيكل جالس هادي لا بعمل شغب ولا بعمل اضطرابات كنت بعلمكم وما قدرتوش تمسكوني لكن هذا كله لكي يتم ما كتب بالانبياء وهنا السيد المسيح يذكر لنا ومتى طبعا بيكتب الحكايه دي لانه بيكتب انجيله لمين؟ لليهود عايز يطبق اللي في العهد القديم على العهد الايه؟ الجديد. اهميه الكتب المسيح هنا بيورينا اهميه الكتب، اهميه دراستنا لكلمه الله. فتركوا التلاميذ كلهم وهربوا. وفي تلك الساعه نكمل في متى 26 عدد 55 وفي تلك الساعة قال يسوع للجموع كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولن تمسكوني وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا وفي اللحظة دي حصل حكاية مرقس اللي حكيناها في الأول والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا ومع أنه جاء شهود زور كثيرين لم يجدوا ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا قال إني أقدر أن أنقذ هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء ماذا يشهد هذان عليك أما يسوع فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله فقال له يسوع انت قلت وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتيا على سحاب السماء فمضق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنكر قدام الجمع قائلا لست أدري ما تقولين ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري فأنكر أيضا بقسم إني لست أعرف الرجل وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقنا أنت أيضا منهم فإن لغتك تظهرك فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا هنا ابتدوا ياخدوا المسيح للمحاكمات وزي ما احنا عارفين ان كان في نوعين من المحاكمات جازها المسيح محاكمة دينية ومحاكمة مدنية واتحاكم ثلاث مرات محاكمة دينية واتحاكم ثلاث مرات محاكمة مدنية يعني اتحاكم كم مرة ست مرات وعارفين تمل باستمرار ان رقم ستة يرمز الى الايه الانسان لان الانسان خلق في اليوم الايه السادس فالثلاث محاكمات الدينية اللي اتحاكمهم اول محاكمة قدام حنان ودي اللي بيذكرها لنا معلمنا يوحنا حنان اللي هو حمى قيافة وبعدين تاني محاكمة قدام قيافة وبعدين تالت محاكمة قدام مجمع السنهدرين مجمع الشيوخ دول الثلاث محاكمات الدينية اللي المسيح اتحاكمهم اول ما خدوه من جسيماني كان الساعة بقت وصلت على الساعة واحدة ونص اتنين بعد منتصف الليل ودوه على قصر رئيس الكهنة وكان فيه زي بيتين بيت لقيافة وبيت لحنان فخدوه الأول لمين؟ لحنان لأن ده بأمر من قيافة لأن قيافة كان سهر حنان وحب يديله وضعه أو يشوف المشورة بتاعته هم قبضوا على المسيح وما كانش معاهم تهمة للمسيح ما كانش معاهم ايه تهمة فعملوا قعدة حنان يرتبوا نفسيهم هو حكموا عليه بالموت خلاص من غير ما يكون عندهم حيثيات او اسباب للايه للموت قعدوا يرتبوا طب هنقول ايه اسباب الموت كانت اعجب قضية ان يتحكم بالحكم دون ايه حيثيات هو بيقول كده شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه بس يقتلوه بسبب ايه ده اللي قعدوا يدوروا عليه فخدوه اول حاجة عند حنان ودار ما بين السيد المسيح وحنان الحديث اللي نلاقيه في انجيل يوحنا ان حنان سأل المسيح ايه هو تعليمك فالمسيح بص له كده وقال له اسأل اللي كانوا بيسمعوني فين في الهيكل يعني لو قلت لك هتصدقني لو انت عايز تسأل اسأل الناس اللي ايه اللي سمعوني فراح عبد رئيس الكهنة أخذ المسيح إيه؟ ألم وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنة فالمسيح قال له إن كنت تكلمت ردي فاشهد على الإيه؟ الردي وإن لم يكن فلماذا تلطمني؟ وهنا بيوضح عتاب السيد المسيح لكن من اللطمة دهيت المسيح سكت عارف أو هو عارف ان مفيش داعي للايه للكلام فاخدوه بعد كده لقيافه وكان بطرس دخل الدار الخارجيه بتاعه رئيس الكهنه لان يوحنا كان معروف فدخله كان داخل يقول الكتاب لينظر النهايه ينظر النهايه يعني ايه هو صحيح كلهم هربوا لكن ده فضل من بعيد شوف الموضوع هينتهي على ايه المسيح هيقدر يخلص نفسه هيعمل معجزة ويهرب منهم ما هو في مرات كتيرة أرادوا أن يختطفوه ويجعلوه ملكا وجاز في إيه وسطهم وفي مرة تانية كانوا عايزين يرموه من على الجبل وجاز في إيه في وسطهم هيشوف الموضوع هينتهي على إيه هو متردد ما بين الخوف وما بين الحب لشخص السيد المسيح ما كانش قدام الناس دي تهمة محددة قبضوا بسببها على المسيح فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور فابتدوا قدام قيافة يطلبوا شهادات زور أي حد عنده حاجة يجي يقولها عندنا فنقرا من الأناجيل بقى حاجات كتيرة إن قال إنه لا يجوز أن تعطى الجزية لقيصر وطبعا هو قال عكس كده واللي قال إن هو بينقض السبت لكن المسيح كان رب السبت ايضا واعطى عظمه للسبت ان قالوا ان هو ناقد الهيكل وبنيه كذا حاجه كده لكن ما كانتش بتتفق كان عشان ناخد فكره عن اسلوب محاكمات اللي المفروض يتحاكم بيه اي متهم ديني قدام مجمع السنهدرين كان في علامات معينه اول حاجه ان لازم المحاكمه تبقى في النهار مفيش محاكمة بالليل طبعا دي كسروها انه ابتدوا محاكمة المسيح من الساعة 2 بعد نص الايه الليل لان هم كانوا مستعجلين عايزين يخلصوا منه بسرعة لو صدر حكم براءة يطلق هذا المتهم حر في نفس اليوم لكن لو صدر حكم إدانة بالموت يبات ليلة يبات ليلة ما ينفذوش فيه الحكم في نفس اليوم يدوله فرصة ايه ليلة طبعا المسيح ما بقتش الليلة دهيت عشان تعرفوا في الاخر ان محاكمة المسيح كانت باطلة لكن هو قبلها المحاكمة كانت لازم تبقى في مكان رسمي في الهيكل مش في بيت رئيس الكهنة كان من ضمن القوانين ان مفيش محاكمات ايام الاعياد وهم عملوا المحاكمة دي في يوم الايه ان لازم يبقى في اتنين شهود ويسمعوا شهادة كل واحد لوحده على حدة يعني مش الاتنين واقفين قدام بعض لا يجيبوا واحد يسمعوا كلامه بعدين يجيبوا واحد تاني ويسمعوا ايه كلامه زي ما عمل مين دانيال في قضية سوسنة عشان يبان لو الاتنين بيكذبوا ولا لا وكان اللي هجيب في, في القوانين بتاعة سنهدريم اللي مكتوبة في التلمود أن يذكر أولا أدلة البراءة قبل أن تذكر أدلة الإدانة طبعا مفيش ولا حاجة من دي تمت لأن قيافة كان هو رئيس الكهنة وكان قيافة من النوع الفظيع قوي عارفين بولس كان ليه شعار كده لا انا بل المسيح الساكن ايه فيا قيافة كان عنده حاجة تانية بقى انا لا الايه المسيح بولس كان بيقول المسيح لا انا قيافة كان بيقول انا لا الايه المسيح ده كان مبدأه في الحياة كان من زي ما عرفنا قبل كده انه من شيعة الصدوقيين اللي ما بيؤمنوش بالقيامة ولا بالحياة الابدية ولا بالملائكة لكن بيؤمنوا باصفار موسى الخمسه تقول امال ازاي حطوه رئيس كهنه حطوه رئيس كهنه لان رئيس كهنه في ذلك الوقت كان بيشترى بالايه بالفلوس اللي يدفع ياخد وكان عنده مبدا خطير جدا ان الغايه تبرر الوسيله عشان توصل لحاجه اعمل اي حاجه الغايه تبرر الوسيله يمكن ده مبدا بتاع ميكافيلي ده اخترعه من قبليه قيافة اعمل اي حاجة عشان تاخد اللي انت عايزه كان عنده المال اقوى وسيلة في الحياة بالمال اشترى رئاسة الكهنوت وبعدين عوض ده من الفلوس اللي كان بياخدها من الهيكل اشترى يهوذا اشترى زمم الحراس اشترى الناس اللي صرخت وقالت اصلبه ايه اصلبه كان عنده المال ده يقدر يحقق له اي حاجه فكان اخر تهمه وجهت للمسيح انه قال انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايه ايام اذا نفكر في الحته دي انه عدو للهيكل وبيحقر من شان الايه الهيكل دي اول حاجه تاني حاجه يبنيه في ثلاث ايام ازاي ده يبقى ساحر الهيكل ده بني في 46 ايه سنه يبقى ده كمان ساحر بالرغم ان السيد المسيح ما قالش كده ما قالش انقض الهيكل وابنيه في ثلاث ايام لكن قال لهم انقضوا انتم مش انا المسيح ما كانش عدو للايه للهيكل ده بالعكس قال بيتي بيت الصلاه ايه يدعى بيت ابي جعلتموه ايه مغارة لصوص ده طهر الهيكل ده كان بيحب الهيكل لكن هم بصوا له اللعبه وقالوا هو قال انقض الهيكل بالرغم ان هو اللي قال لهم انقضوا هذا الايه الهيكل وقال اقيمه مش ابنيه وكان الكلام ده من حوالي سنتين في يوحنا ثلاثة يعني قبل حادثة الصلب بحوالي سنتين ولو كانوا عايزين يتهموه فعلا كان يتهموه منين؟ من سنتين من زمان والدليل هم كانوا فاهمين حاجه تاني انه بعد ما دفن المسيح راحوا قالوا لبيلاطس ان هذا المضل قال انه بعد ثلاث ايام ايه يقوم يعني فهموا ان الكلام ده كان المسيح بيقوله على هيكل ايه جسده ما كانش بيقوله على الهيكل المادي لكن لقوا دي ايه تلفيقه وفي اتنين اتفقوا فيها خلاص مشيه لكن المسيح سكت فقام رئيس الكهنه وقال له اما تجيب بشيء مش عايز تقول حاجه كانه بيديله فرصه عن انه يدافع عن نفسه يعني مش عايز تقول حاجه في اللي بيشهدوا عليك الاثنين دول لكن المسيح كان ساكت ساكت لانه عارف انه لابد ان يدان مش لانه مظلوم ولكن لانه يحمل في جسده خطايا العالم كله فلازم يقع تحت الحكم المسيح كان مظلوم ومش مظلوم في نفس الوقت مظلوم لانه كان بلا ايه خطيه لكن مش مظلوم لانه كان حامل خطايا الايه العالم عشان كده هتلاحظوا ان المسيح التزم الصمت المطلق في كل محاكماته ما دافعش عن نفسه إطلاقا قبل الدينونة والحكم فيه ما اتكلمش إلا في مرات قليلة ومش عشان يدافع عن نفسه عشان يكشف حاجات معينة وقف ساكت صامت عشان يعيد الذهن كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح إيه فاه في أشعية 53 يشبهه بنعجة والنعجة دي كانت بتقدم ذبيحة خطية وهنا المسيح حامل خطايا الإيه العالم لم ينكر أي تهمة وما دافعش عن نفسه لأنه كان يحمل كل تهم العالم لكن المسيح أشفق على قيافة قيافة محتار مش لاقي حاجة تستوجب الايه الموت فراح المسيح مبصيله حاجة تستوجب الموت عشان ينهي الموضوع قيافة سأل هل أنت المسيح ابن الله أنت المسيح ابن الله مرة الوحيدة بقى اللي نطق فيها الايه المسيح ما قدرش يسكت قال له أنت قلت اللي انت بتقوله بالظبط لانك كرئيس كهنة ينبغي ان تعترف بيه كابن ايه لله كأنه أدى لقيافة وأدى لكل رؤساء الكهنة كل الأدلة للاضطهاد ضده ومش كده بس راح نكمل ومن الآن تلك اللحظة ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان في يمين الإيه العظمة تعالوا شوفوا الآية دي جت فين قبل كده لو في سفر دانيال نطلع سفر دانيال إصحاح سبعة في دانيال سبعة عدد 13 يقول كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه قربوه من القربان من التقدمة من الذبيحة فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض سحب السماء مع ملكوت المسيح ابن الإنسان فده كان عندهم النبوة دي عن المسيا فأول ما سمع كده رئيس الكهنة شق إيه ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود القضية انتهت هو بنفسه جدف اعتبر نفسه إيه إله ما حاجتنا بعد إلى شهود ده بدل ما ينفتح ذهنه ويقارن ما بين النبوة بتاعة دانيال وما بين موقف المسيح قال إنه جدف وأخذ بقى الصك إن المسيح جدف جعل نفسه إيه إلها وبعدين بص كده اللي قاعدين حواليه وقال لهم ماذا ترون انتوا شايفين ايه ها بيقول على نفسه ايه اله قالوا له انه مستوجب الايه الموت انه مستوجب الموت العجيبة المحاولات الفظيعة اللي بذلت لتلفيق تهمة للمسيح ما نفعتش ولا تهمة إلا التهمة الإيه؟ الأخيرة إنه جعل نفسه إلها على طول يروح ذهننا مفتوح إن هي دي تهمة مين؟ آدم الأول مش آدم الأول حب يصير إله يوم تأكلا من هذه الشجرة تصيران مثل إيه؟ الله عارفين كل شيء وكأن ما لبستش المسيح أي تهمة إلا تهمة مين؟ آدم. ما لبستش المسيح أي تهمة إلا تهمة آدم. ده مش كده وبس بعد شوية هيقدموا لي بيلاطس كفاعل شر. لأنه عارفين إن بيلاطس ما تفرقش معاه، طب ما يقول إنه إله وأنا مالي. بيلاطس مش متدين، مش بتاع دين. يقولوا له ده بيقول على نفسه إله يقول لهم طز ما يقول وأنا مالي. مش هيموتوا بسبب هذه التهمة لكن هيشوفوا له تهمة تانية تستوجب الحكم المدني ان بيلاطس يحكم عليه بالايه؟ بالموت فقدموه كفاعل شر يقول لهم ده عمل ايه؟ يقولوا له لو ما كانش فاعل شر ما كناش قدمناه ليك طب ايه الشر اللي عمله؟ ما قدروش يقولوا لكن قدموه كفاعل ايه؟ شر ودي التهمة الثانية بتاعت كل أبناء آدم كل أبناء آدم فعلوا الإيه؟ شر فالمسيح خد أو حكم عليه بسبب التهمتين دول خطية آدم أنه أراد أن يكون إله والمسيح اتهموه بأنه أراد أن يكون إله بالرغم من أنه هو الإله تاني خطية خطية بني آدم أنهم فاعلي شر والمسيح قبلها كفاعل شر لأنه حمل كل خطايا أولاد آدم شق ثيابه رئيس الكهنة وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود مش محتاجين بعد كده لشهادة وفي شقه لثيابه كسر رئيس الكهنة الوصية اللي في لويين عشرة إن رئيس الكهنة لا يشق ثيابه مطلقا ممنوع من إنه يشق ثيابه زي ما شفنا في سفر اللاويين لكن عملها قيافة وشق ثيابه فشق وذال كهنوت العهد الايه قديم زال كهنوت العهد القديم بينما هتيجوا تلاحظوا بعد شوية المسيح وهو بيتصلب ما قدروش يشقوا ثياب المسيح ألقوا عليه إيه؟ قرعة لأن كهنوت المسيح لا يزول وبعدين بصقوا في وجهه تفوا عليه كعلامة احتقار عشان النبوة تتم بتاعت أشعية خمسين وجهي لم أستر عن العار والبصق كاستهزاء واحتقار لكل واحد مخالف الناموس ومخالف الشريعة حتى لما مريم أخت موسى جابها البرص وكانوا عايزين يخففوها ربنا قال لهم لو أبوها بصق في وشها مش تقعد مكسوفة كعلامة احتقار ليها نتيجة غلطتها ولكموه ولطموه لكمية يعني بقبضة ايد مقفولة ولطمة بكف الايد مفتوح عشان تتم في المراسي ثلاثة يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت يعطي خده لضاربه يشبع عارا ويسكت وبعدين ابتدوا يلعبوا بيه لعبة مستهزئة يضربوه من ورا ويقولوا له ايه تنبأ من لطمك زي ما بتحبوا تضحكوا على واحد كده فتلعبوه صلح عشان تقعدوا تضحكوا عليه عملوها مع المسيح قالوا له انت بتقول انك نبي تنبأ لنا من لطمك احتقروا نبوته جردوه من وظيفته كنبي اذا كان المسيح جاء كنبي وكملك وككاهن هنشوف ان هم بيعملوا كل حاجه بينكروا فيها هذا فاول حاجه عملوها انكروا نبوته تنبأ لنا من ايه من لطمك انكروا عليه النبوه كل ده داير وكان بطرس موجود في ذلك الوقت في دار الخارجيه ويوحنا يقول ان هو في الاول راح قعد في الدار الخارجيه مع العبيد جنب النار يصطلي يصطلي يعني يتدفى فالنار منوره كده جت في وش بطرس شافوه واحده شافته قالت له انت كنت معاه قال لها ما اعرفش انت بتقولي ايه مش فاهم الكلام اللي انت بتقوليه استعبط يعني وسابها ودخل من عند النار انا اخش في الضلمه فدخل الدهليز حته ضلمه عشان ما حدش ايه يشوفه خبطت فيه واحده تانية ومره تالتة قالوا له لغتك تظهرك صوتك المرة اللي فاتت وشك منظرك المرة دي ايه صوتك لكن بالرغم من اول مرة حس انه ممكن ينكشف لكن فضل موجود ما مشيش ما هربش كان جواه صراع ما بين الخوف والحب وتاني مرة برضك انكشف لكن ما مشيش فضل واقف مش قادر يسيب المسيح فاخر مرة دي بقى اول مرة قال ما اعرفش تاني مرة اقسم عشان يأكد الكلام ثالث مرة سب وإيه ولعن وإيه وحلف عشان يؤكد كلامه برغم أن كانت أخلاق بطرس اتغيرت في الفترة اللي عاش معاها مع المسيح كانش بيحلف من قال له لا تحلفوا ما كانش بيسب ولا بإيه ولا بيلعن لكن علشان يقدر يخلص من الموقف هو طبعا باين من الآية انه سب ولعن في مين في المسيح لكن ممكن يكون سب ولعن في ايه في نفسه ان كان يعرف المسيح لكن حكايه الحلفان من اقوال الشيطان السب واللعن ده من عمل الشيطان فهو العمل اللي بيحتاجه ثملي اقوال الشيطان كلام الشيطان يحتاج الى ادله الشيطان يعني عشان اثبت الكلام لازم اجيب دليل برضك من الشيطان كان الدليل انه يلعن ويسب ويحلف عشان يؤكد انه ما يعرفهوش العجيب ان ده تم قدام جارية جارية ضعيفة اللي كان ماسك سيفه بيضرب من شوية خاف من جارية وكانه بيعيد الآية اللي في أرمية اللي ربنا بيقول له إن جريت مع المشاه فأتعبوك يعني لو أنت بتجري مع الناس اللي بتمشي وتعبت فكيف تباري تباري يعني تسابق الخيول إذا كنت خفت من إيه من جري امال لما يبقى يجي الضحاك بقى وموت عليك هتعمل ايه في الوقت ده صح الديك واحنا عارفين ان اورشليم كمدينه مقدسه كان ممنوع يبقى فيها طيور كانوش بيربوا فيها الطيور عشان ما تنزلش مخلفاتها على الهيكل لكن ايه صياح الديك ده صياح الديك ده كانت تبديل نوبه الحراسه بتاع الحرس اللي موجود في اورشليم ودي كانت حوالي الساعة 3 الفجر فلما سبع تذكر كلام المسيح قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث إيه مرات ويقول يوحنا أن في الوقت ده المسيح التفت إيه إليه فخرج خارجا وبكى بكاء مرا بس البكاء ده مش تكفير عن خطيته أو عن غلطته لأن مهما كان نزل أنهار من الدموع ما كانتش هتقدر تمحي خطيته لكن بكاء على الموقف الصعب اللي هو عمله في السيد المسيح هي كل اللي عمله انه بكى لكن ما حاولش يبرر ذاته ما حاولش يعني يعمل حاجة كان ممكن وقف ويقول لا انا اعرفه ويشهد لكن ما كانش عنده المقدرة على الشجاعة, الشجاعة دهيت لكن اللي قال عنه لست اعرف هذا الرجل في يوم من الايام تغير وخلى كل بيت اسرائيل يشهد أن يسوع المسيح هو إيه؟ الله وبشر وكرز وأعلن المسيح للكل. لكن اللطيف إن كان مفروض إن بطرس يشعر بعقدة الذنب. يعني كل ما يسمع نوبة صياح دي كان يفتكر إيه؟ خطيته يذكرها زي بولس. بولس يقول أنا الذي كنت مضطهدا ومفتريا على الإيه؟ على الكنيسة لكن بطرس ما يذكرش موضوع خطيته ده أبدا تاني كأنه اختبر تبرير المسيح الكامل إن المسيح غفر له يقول مبارك الله أبو ربنا الذي ولدنا ثانية في ولادة ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات اختبر الغفران اختبر التبرير لأن كان في قلبه إدراك لحب المسيح ليه. واللي حكى القصة بتاعت النكران دي هو. لأن عارفين إن أول واحد كتب إنجيل كان مرقس ومرقس كتب إنجيله على استلمه من مين؟ من بطرس. فذكروا لكل المسكونة موضوع إنكاره ده عشان يقول إن يسوع اللي فعل معي تلك الرحمة وهذا الخلاص العظيم. لأنه قال له طلبت من أجلك لئلا يفنى إيه؟ إيمانك يستطيع أن يعمل مع كل نفس يعطيها رجاء ويعطيها غفران ناخد فترة خمس دقايق كده هنصلي فيها وبعد كده هنرجع نكمل اللي يحب يكمل معنا اتفضلوا نصلي 27 من عدد واحد
ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر
فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود فقال له يسوع أنت تقول وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجميع للجمع أسيرا واحدا من أرادوه وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى براباس ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون أن أطلق لكم براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح لأنه علم أنهم أسلموه حسدا وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة إياك وذلك البار لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا برباس ويهلكوا يسوع فأجاب الوالي وقال لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم فقالوا برباس فقال لهم بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له الجمع ليصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيء بل بالحري يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار ابصروا أنتم فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا حينئذ أطلق لهم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا ودفروا إكليل من شوك ووضعوه على رأسه وقصب في يمينه وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا عليه وأخذوا القصب وضربوه على رأسه وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب احنا ما زلنا دلوقتي في الآية الأولانية تشاور رؤساء في الصباح شفنا جلسة قدام حنان جلسة قدام قيافة الجلسة الثالثة دلوقتي قدام مجمع السنهدرين اللي كان لازم عشان ينعقد تلته على الأقل يكون موجود كان عددهم 71 يبقى كان لازم يبقى 23 واحد منهم موجود الحقيقة ان هم أجلوا القعدة للصبح علشان يبقى المجلس قانوني لكن هم كانوا اصلا حكموا على المسيح امتى بالليل لكن اخذوا القرار ان هم يسلموه لبيلاطس الساعة سبعة الصبح يقولوا لما كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة الحقيقة كان في مجمع السنهدرين بعض الأشخاص غير موافقين على قتل المسيح زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي الاثنين دول كانوا من مجمع السنهدرين لكن كانوا غير موافقين على قتل المسيح لكن رئيس الكهنة قيافة طلع القضية بسرعة وان هم يسلموه الى بولاطس لان ما كانش عندهم سلطة ان هم ينفذوا حكم الموت السلطة كانت في ايدين الولاية الرومانية فيقول فاوثقوه ودفعوه إلى بيلاطس وساقوه ساقوه ودفعوه إلى بيلاطس حقيقة إن ما كانش في حاجة توثق المسيح إلا رباط حبه اللي اتكتف بيه بإرادته من أجل محبة الإنسان وثيقة كشاه إلى الذبح وقبل إن هو يقف يتحاكم قدام بيلاطس وكان لازم ان يودوه لبيلاطس مش بس عشان ياخدوا حكم الموت لكن عشان تتم الرمز الجميل ان اليهود والامم لان بيلاطس ده كان ايه اممي يشتركوا في الحكم على شخص المسيح عشان كده في الاخر بعد ما نشوف نهايه الصلب مين اللي كان السبب هتبص بقى ان الكل اشترك من رؤساء الكهنة للشعب لبيلاطس ليهوذا لهيرودس كل الناس اشتركت في الحكم على المسيح فالمسيح ارتضى ان يقف ليحاكم امام انسان امام بيلاطس علشان نجد احنا داله ووقوف عندما نحاكم قدام الله الديان هو يريد يقف قدام بيلاطس عشان يبقى لنا احنا رحمة لما نقف قدام الله الايه الديان زي ما انتم عارفين ان كان اليهود بيتطلعوا للتخلص من حكم الرومان من حكم قيصر لكن للأسف في الوقت ده لجأوا لمين للرومان عشان يخلصوهم من المسيح هم كانوا فاكرين المسيح هيخلصهم من حكم الايه الرومان لما خيب ظنهم لجأوا للرومان عشان يخلصوهم من المسيح لكن معلمنا متى بيعلق بعد ما هم اخدينه ليهو... ل... لبيلاطس رجع لموقف يهوذا يهوذا لما لقى ان المسيح قد دين وان الحكم صدر عليه بالموت ندم حب ان هو يرجع الفلوس ويقول لهم اخطأت استلمت دما ايه بريئا يهوذا ده كان شخصية عجيبة جدا زي ما شفناه انه تخلص من المسيح بثمن بخس جدا 30 فضة ده أجرة عبد وان هو قبض الفلوس من فلوس الهيكل فلوس الذبايح وكان مفروض ان يهوذا يكون شاهد اثبات لان رئيس الكهنه كان هيستغله انه يشهد ادي على المسيح حتى واحد من تلاميذه كمان ايه سلمه ده دليل انه ده وحش دليل ان المسيح وحش يعني ندم وبالرغم انه ندم جدا واعترف بخطيئته وحاول يصلح الخطأ وصلح الخطأ فعلا بانه رد الايه 30 في الفضة بعكس بطرس بطرس ما حاولش يصلح الايه الغلط كان المفروض بطرس لما حس بغلطه انه يروح يعترف ويقول انا كنت فعلا ايه معاه لكن بطرس ما عملش كده ده شوفوا يهوذا كان في ندمه اشد من بطرس وفي توبته اشد من بطرس وحاول يصلح الغلط اللي عمله لكن للاسف كل ده كان ببره الذاتي ما حاولش يصلح الغلط ببر المسيح خدوا بالكم الحته دهيت يهوذا حاول يحاول يصلح الموقف بنفسه لكن بطرس كان فقد الثقه في نفسه ساب المسيح هو اللي يصلح بعد كده ويقابله بعد القيامه ويقول له اتحبني ويغيره ويجدده بينما يهوذا حاول يصلح الموقف بايه بذاته ندم وقال اخطات واعترف بالخطيئه ورجع لحد رؤساء الكهنه واعترف انه سلم دم بريء وكان مفروض ان هو يبقى تحت الحكم لانه عمل كده ورجع ال 30 من الفضه لكن في الاخر مضى وخنق نفسه البر الذاتي لما بنحاول ننظف نفسينا بنفسينا ونجمل نفسينا بنفسينا مش ببر المسيح يقول لما راى انه دينا لما شاف المسيح ودان واتحكم عليه هو كان كل ده في ذهنه انه لو سلم وخد الفلوس برضك المسيح يقدر يخلص نفسه لكن بص لقى ان المسيح ما بيخلصش نفسه اه من الخطيه لما يتغير طعمها ومذاقها اللي كان في الاول عذب وحلو كان فرحان بالتلاتين من الفضه كان يتحين فرصه ليسلمه دلوقتي بقت التلاتين في الفضه دي طعمها وريحتها كريهه كريهه جدا جدا يريد ان يتخلص منها باي ثمن هي دي الخطيه في الأول طعمها وريحتها حلوة ومغرية لكن هيجي الوقت اللي هتبقى كريهة جدا للإنسان وهيحاول يتخلص منها بس يا ترى هيقدر ولا لا أخطأت استلمت دما بريئا ويعترف هنا ببراءة المسيح والعجيب ان اللي يعترف ببراءة المسيح هو العدو اللي سلمه هو ده مجد المسيح فكان جوابهم ماذا علينا احنا مالنا غلطت ما غلطتش ما تتفلق ماذا علينا احنا مالنا جاي تشيلنا خطيتك ليه ما تغلط ماذا علينا عدم اكتراث ما يهمهمش غلطت غلطت واحنا مالنا بينما هم كانوا اللي ساعدوه فين على الغلط وفي اوقات كتيره جدا ساعات الانسان يحس ان خطايا الاخرين لا تهمه ملوش دعوه بيها بينما بيكون هو السبب او المشارك ايه فيها عشان كده دينونتهم تبقى اعظم قالوا له ماذا علينا انت ابصر انت بتقول ان بريء زي ما انت شايف لكن احنا مش شايفين ان هو ايه بريء وبعدين خلاص الوقت فات ما نقدرش نرجع في الايه في الاجراءات فلما لقاهم كده ان ما منهمش فايده راح رمالهم الفضه فين في الهيكل ومشي ومضى وخنق نفسه اصعب حاجه وافظع حاجه في الخطيه ان الخطيه ما بتقدرش ترجع عقارب الساعة لورا ما بتقدرش تصلح اللي ايه اللي انكسر لا يمكن اللي حصل يرجع تاني قالوا له خلاص اللي حصل حصل فمضى وزي ما بيقول بطرس في سفر اعمال الرسل انه شنق نفسه وربط نفسه في في فرع شجره على صخره عاليه وبعدين لما من تقله الفرع ده اتكسر وقع بيه فوقع على الصخور فانشقت وسطه وانسكبت امعاؤه للايه؟ للخارج. وكان الانتحار هو العلاج الوحيد قدامه. علاج اشر من المرض. لو كان فضل عيان بمرضه كان ارحم له. لكن لجأ الى علاج اشر من المرض. لان كان معناه انه يئس يئس يئس يئس جدا ولم تكن له أي نظرة رجاء في شخص المسيح بعكس بطرس اللي خطيته تعتبر أعظم لأنه سب ولعن في شخص المسيح لكن كان ليه رجاء في شخص المسيح وده اللي بيورينا خطورة إن الاتنين كانوا عايشين مع المسيح بطرس أدرك حب المسيح وحنية المسيح عشان كده كان ليه رجاء إنه يرجع وعارف إن محبة المسيح هتغفر له بينما يهوذا ما اكتشفش حب المسيح عشان كده يئس ما كانش ليه رجاء ما حسش ان المسيح ممكن يغفر له ما حسش ان المسيح بيحبه عشان كده قدره رخيص ده المسيح بالنسبة له كان الخالق اللي خلقه وكان الراعي اللي رعاه وكان المعلم اللي علمه وكان الفادي اللي فداه لكن قدره قليل قوي لانه ما كانش حاسس بكل ده ومشكلة الإنسان اللي بيبعد عن ربنا إنه مش بيقدر حب الله ليه وعمل الله من أجله. وهي دي خطة الشيطان إنه مش بس يوقعنا في الخطية ويحاربنا بالخطية لكن عمله يكمل بعد كده إن بعد ما يحاربنا بالخطية يخلينا نستمر في الخطية بسبب الإيه؟ اليأس. يقودنا من خطية إلى خطية ومن سقطة إلى سقطة كان مسكين أنه وقع في أيدين الشيطان والشيطان نزل بيه إلى عمق الظلمة لكن اللطيف أن رؤساء الكهنة لما رمالهم الفضة ما رضوش ياخدوها ويدخلوها الإيه؟ الخزنة بتاعة الهيكل. ليه؟ ده خدوا بالكم من معنى الجميل ان الفلوس دي اشترت المسيح اللي يقدم ذبيحة عن الايه عن العالم مش ممكن تخش عشان يشتروا بيها ذبيحة مرة تانية شايفين المعنى هم ما كانوش يقصدوا كده لكن ده اللي حصل ان مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح مفيش ذبيحة غير ذبيحة المسيح لو كانوا دخلوها الخزنة مرة تانية كانوا قدروا يشتروا ذبيحة ايه اخرى لكن هو ما فيش ذبيحة غير ذبيحة الايه المسيح وعلى رأي تعليق لطيف قوي ان المسيح يباع لكنه لا يبتاع المسيح يباع ممكن ابيعه زي ما يهوذا باع الايه المسيح لكن المسيح مش ممكن اشتريه مش ممكن ادفع ثمنه عشان كده بقى لما نرجع في النهاية المسيح اتباع بكام ولا حاجة لان ال 30 دي ايه رجع بلا ايه بلا ثمن 30 دي رجعت مرة تانية وكانوا يبدو يعني ان هم في انسانية يعني وفي نقاوة وطهارة لا دي فلوس دم ما تخشش الايه الهيكل دي فلوس حرام وان احنا يعني ناس محبين جدا طب نشتري بيها مقبرة للغرباء حقل حقل دم حقل للغرباء يكون مقبرة للناس اللي بتيجي وتموت في أورشليم وملهاش مكان تندفن ما هو ده اللي انطبق عليهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الايه ما رضوش يدخلوا 30 من الفضة لأنها حاجة هايفة يدخلوها الخزنة لأنها تمن دم تمن الخيانة لكن بلعوا الجمل بلعوا المسيح كله بل بلعوا أموال طائلة كانت بتدخل إلى خزانة الهيكل عن طريق السرقة لكن شكلهم كده يعني وشكلهم ان هم في انسانيه بيهتموا بالموتى الغرباء نعمل مشروع خيري واه من الناس اللي بتشارك في المشاريع الخيريه الجمعيات والمنشآت وبتفتكر ان هي بكده بتشتري المسيح بينما هي عايشه في حياه الخطيه مش هتنفع كل الفلوس اللي دفعوها دي فاشترى بثمن دم المسيح حقل وسموا هذا الحقل حقل ايه دم والحقل تملي عارفين في متى 13 لما كنا بندرس اشاره الى الايه العالم الحقل ده اشاره الى الايه العالم كأن اشترى بدم من دم المسيح العالم كله بتمن دمه اشترى مكان راحة للناس اللي, اللي بتموت بعد ما تموت عايزة تستريح ما هو القبر ده مكان راحة للإيه للميت وكان يعني دفن الموتى ده حاجة كبيرة جدا تعرفوا عن طوبيا وقصته وعلى يوليوس الاقفاصي والحاجات دي يعني بيريحوا الميت يقول لك اكرام الميت ايه دفنه فكان ثمن دم المسيح انه يشتري راحه للناس بعد الموت مش كان بعد الموت في دينونه لكن المسيح بثمن دمه اشترى للناس مكان ايه راحه طب مين الناس دول الغرباء الغرباء عن العالم اللي بيشتاقوا للسماء المسيح اشترى بثمن دمه حق حقل دم اشترى العالم كله كانت مقبرة للغرباء حتى بالألماني يسموا القبر حقل الله ما يسموش مدفن أو قبر يسموه حقل الله من الحتة دهيت يقول معلمنا متى لكي يتم ما قيل بأرمية الإيه النبي ثمن المسمن الذي ثمنوه حقيقة أن الآية دي ما قالهاش أرمية لكن الآية دي اللي قالها زكريا تلاقوها في سفر زكريا إصحاح 11 لكن ليه متى كتبها أرمية في آراء كتيرة جدا لكن لو رجعنا لأرمية 18 و19 في حقل الفخاري وعمل الفخاري وكسر إناء الفخاري نقدر نربطه ما بين النبوة بتاعة أرمية وما بين نبوة زكريا لكن اللي قال المنطوق اللي كتبه متى ده هو زكريا النبي لكن أرمية في أرمية 18 و 19 كان موضوع حقل الفخاري وحقل الإيه الدم القصة اللي احنا شفناها في أرمية قبل كده هي في قصة يهوذا يبقى في سؤال باستمرار بيتبادر للذهن لماذا اختار المسيح يهوذا من بين تلاميذه ليه المسيح اختار يهوذا؟ الحقيقة سألوا أحد الخدام هذا السؤال قال لهم على قد ما هذا السؤال بيحيرني على قد ما في سؤال اكتر منه بيحيرني قالوا له ايه السؤال اللي بيحيرك اكتر من ده قال لهم لماذا اختارني انا الله ما سألش بقى لماذا اختار الله يهوذا ده ليه ربنا اختارني ايه انا سؤال بيسأل الانسان لنفسه برغم انه كان عارف انه سارق وانه خائن وانه وانه لكن اعطاه الفرصة كاملة ان ما يحيرني اكثر هو لماذا اختارني انا وليس لماذا اختار يهوذا اختارني انا بالرغم من وحشتي ومن تقصيري ومن نجاستي كان يهوذا ده هو قايين بتاع العهد الجديد عارفين قايين في العهد القديم ربنا قعد يحذره في خطية رابضة عند الباب وإليك اشتياقة وهي تسود عليك وأنت تسود عليها ممكن تغلبها ابتدى يحذر مع يهوذا نفس الوضع لكن ما كانش سامع حاجة خالص اداله فرص مرات كتيرة ونبهه لكن برضك مفيش لكن في الاخر قال اخطأ لكن اخطأت زي بتاعة فرعون لما كان بيقول لموسى اخطأ اخطأت زي بتاعة الملك شاول لما قال لصموئيل ايه اخطأت لكن ما كانش فيه توبة حقيقية صحيح في ندم رد للخطية لكن ما كانش فيه رجاء في المسيح بس احنا اللي بندين يهوذا كل الادانه دي صدقوني لما قعدت افكر كده على الاقل يهوذا ندم وخنق ايه نفسه ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن اقل ولا بتحس